إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة فصل اللهم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا جئناك تائبين فتب علينا مستغفرين فاغفر لنا طالبين رحماتك فامنحها لنا اللهم إنا جئناك آيبين فتقبلنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أصلح لنا فساد نفوسنا وضعفها يا أرحم الراحمين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وعنا على أنفسنا واجعلنا لها حاكمين غير محكومين اللهم نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة فصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موضوع محاضرة النهاردة هو موضوع يتعلق بالنفوس وصراعها وما يحدث فيها والمتغيرات الداخلية وفي كتير من الأحيان المتغيرات الداخلية بتبان قدام الناس في صورة تصرفات وردود أفعال دائمة عشان كده حطيت عنوان للمحاضرة دي بعنوان الصراع الوهمي مع الأبناء هناك صراع وهمي حقيقي مع الأبناء يتصور الكثير من الناس أن هناك صراع داخل البيوت وداخل المؤسسات التربوية ما بين أصحاب هذا العمر وما بين من يحاولون عملية التوجيه لكن قبل ما نتكلم على الصراع ووهمي وأبناء وغيرها أنا بتوجه إلى الآباء وإلى الأمهات وإلى المربين بالمحاضرات والسلسلة اللي أنا بقدمها حاليا وبقول لهم حاولوا تجددوا حياتكم حاولوا يكون في مناطق تجديد في حياتكم دائما وأكثر شيء يمكن أن يتجدد هو المعرفة والعلوم المختلفة والأشياء التي قد تأتي بجديد تغير من السلوكيات وأسلوب الحياة وأسلوب التعامل مع المشاكل وأسلوب التعامل مع أي فرد من الأفراد الذين نتعامل معهم عشان كده بقول لكم دايما سن منشارك قصة صغيرة قوي نفسي كل واحد يستوعبها ويتخيل نفسه إنك ماشي في نزهة داخل حديقة من الحدائق وشفت الشخص بيقوم بمهمة المهمة دي انه يقطع شجرة وهو مسؤول عن قطع الشجرة دي وبتسأله انت بتعمل ايه فبيقول لك انا بقطع في الشجر انت مش شايف فبتقول له من امتى انت قاعد تقطعها فبيقول لك بيقول لك انت يعني والعرق نازل بيتصبب من جبينه على وشه وقميصه مبلول وحاسس فيه بجهد من أربع ساعات لحد دلوقتي لكن أهو أنا بدأت أهو يبتدي أثر نشر الخشب يبتدي يظهر فأنت بتقول له إن منشارك اللي بتستخدمه كأداة لقطع الشجرة بليد ليه لأ ما تاخدش راحة وتبتدي تسن سن المنشار بتاعك فتكتشف انه بيرد عليك رد عجيب قوي ويقول لك ما اقدرش انا مشغول جدا في عملية تقطيع الشجرة ايه رأيك في اجابته مش في كتير من الاحيان بنوجه اباء وامهات باظت الدنيا عندهم من خلال تصرفاتهم مع اولادهم من خلال تصرفاتهم واسلوب تعاملهم مع المشكلة والدنيا بتزداد بوظان والولاد بيزدادوا بعدا والاصوات بتتعالى وبنتكلم على الجيل ككله ايه رايك في الاجابه دي مش انت بتجاوبها في كتير من الاحيان مش في كتير من الاحيان الشريط او المحاضره اللي بتسمعها التربويه دي ممكن ان تكون رد مختلف عن رد كتير من الناس اللي بيرفضوا انهم يتعلموا جديد عشان كده بقول لكم دعوتي مع المحاضرة دي بالذات لو سمحت بعد إذنك هي دعوة ان احنا مشغولين جدا بهموم الحياة الى حد ان احنا ما بنخصص وقت عشان نجدد فيها ذواتنا ونشحذ همتنا ونتعلم جديد عشان كده عاوز ان الاباء والامهات والمربين اول ناس تستفيد مش من المحاضرات دي من روح محاضرات المراهقه في انها تبتدي تتغير في كتير من اللي اتطبعت عليها وفهمته عشان كده بدات محاضرتي بجدد حياتك بالقصه بتاعه الراجل ده وقلت لك يعني خد بالك من النقطه دي ابدأ بنفسك دي نقطة مهمة جدا لأن ربنا بيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ابدأ دايما وعينك على النهاية شوف انت عاوز توصل لفين وركز بنظرك عشان تقدر توصل وما تعملش زي الناس اللي في السباق اللي اتكلمنا عليهم في المحاضرة اللي فاتت أول ما لقوا ناس بتجري جري وراهم واكتشفوا أنهم مش مشتركين في السباق واكتشفوا أنهم خرجوا عن حلبة السباق تماما عشان كده بقول لأي أب وأي أم حاولوا تحافظوا على صفاء نفوسكم أنتم احنا بندي محاضرات ليكم عشان تربوا اولادكم اه لكن خدوا بالكم انك لازم تحافظ على صفاء نفسك لانك انت النافذه التي ترى من خلالها العالم باسره ويرى ابنك نفسه من خلالها على فكره دي مقوله مشهوره جدا فلا بد وان نبدا دائما يعني دايما بنقول قبل ما نتكلم على الصراع الوهمي كلام في غايه الاهميه بالعكس أنا بعتبره من أهم ما يمكن أن أهم شيء لابد وأن نهتم به هو المفاهيم والمبادئ وبنقول لأي أب إن اللي بتشوفه هو اللي بتاخده أو بتحصل عليه وما عليك إلا أن تختار النظارة اللي تحطها على عينك إما أن تعتبر نفسك ملك وإما أن تعتبر نفسك فاشل وهي دي النضارة اللي حاططها حاططها بتبص لولادك بأي منظور لنفسك هل انت فاشل هل انت ملك هل انت مربي ناجح هل عندك القدرة على كده ده شيء مهم من هذه الأشياء النقطة الثالثة المهمة مهمة جدا كان في أليس في بلاد العجائب أو أليس في بلاد العجائب دي بنوتة صغيرة في قصة كده يعني خيالية شافت قط وبقول ده لأنه مهم لأن احنا لازم نحط أهداف لأولادنا وفي تربيتهم أليس معدية على القط فبتقول له أليس هلا أخبرتني من فضلك أي الطريق يجب أن أسلكه من هنا يعني فين الطريق الصحيح اللي أقدر أمشي فيه من هنا وخد بالك أليس ما قالتش وجهتها رايحة لفين فالقط ببساطة بيقول لها هذا يعتمد بقدر كبير على المكان الذي ترغبين في الوصول اليه هقول لك منين السكه من غير ما تقولي لي انت عاوزه توصلي لفين بالظبط أليس قالت له مش فارقه هروح لفين واوصل على ايه فقال لها القط اذا لا يهم اي طريق تسلكينه في كتير من الاحيان اباء وامهاتي بيسالوا ام بقول لها لازم نتفاوض مع ابنك قليلا عشان نبتدي في نوع من انواع الحوار لازم نكتب الواجبات ولازم نكتب الحقوق ونبتدي احنا الاثنين نبتدي من اول السطر عشان نبتدي نعمل علاقه جديده ازاي ما تقولوش انه غلطان ازاي ما تقولش ان في بر الوالدين ازاي ما تقولش ولا تقل لهما اف ازاي ما توجهوش بكذا ازاي ما تقولش لا بس بس خلاص خلاص حضرتك بقى ترجعي البيت وتاخدي ابنك معاكي وتقولي له الكلمتين دول وتقعدي تحفظيهم ليه كل يوم دي مش عارفه السكه رايحه فين ولا جايه منين إيه؟ دي واحده عاوزه اللي في دماغها وبس سواء ده هيوصلها للصح سواء كان هيوصلها للغلط وهكذا لابد وان نعي الى هذه النقطه في نقطة مهمة جدا ثانية أتنقل ليها قبل الصراع الوهمي دي كلها كبسولات مهمة بقول لأي أب وأي أم هل أنت مستجيب ولا مبادر؟ يعني هل أنت راجل ردود أفعالك نتيجة لتصرفات ابنك ولا أنت بتاخد زمام المبادرة؟ هل أنت عامل زي إزازة المية السقعة المية الغازية يعني اللي هي فيها يعني صودا فأول ما بتدرج بيحصل لها إيه؟ بتفور ولا أنت راجل عامل زي كوباية المية مهما اهتزت بتحتفظ بخواصها وبتحتفظ بلونها وبتحتفظ بشكلها هل انت زجاجة مية غازية ولا انت عبارة عن كوب من الماء رائق كده تبقى في الأول ردة فعل يبقى انت راجل مستجيب ولا تبقى راجل مبادر بقول الكلام ده ليه؟ لأن في كتير من الأحيان إحنا ردود أفعال لتصرفات أولادنا، هنلاقي الأولاد بيعلوا صوتهم إحنا بنعلي صوتنا، الأولاد بيقولوا كلام إحنا بنقول نفس الكلام، الأولاد هم اللي بيحركونا في كتير من الأحيان، إحنا جايين هنا عشان نتعلم إزاي نبقى مبادرين. وعلى فكرة لو ما قدرتش تبقى مبادر ابنك عمره ما هيبقى مبادر في أي شكل من الأشكال. على فكرة أوصف لك حتة مبادر وحتة مستجيب دي بحاجة عملية بقصة تربوية حتى ممكن تيجي النهاردة تحكيها لابنك عشان تعرف إذا كان ابنك مستجيب ولا مبادر الموقف بسيط جدا ونفسي كل أب وكل أم يحط نفسه في نفس الموقف ويشوف ردة الفعل بتاعته عاملة إزاي الموقف بيقول أنت معدي مصادفة فوجدت أن أقرب أصدقائك وأصحابك لديك المحبب إليه نفسك اللي بتقعد معاه فترات طويلة بيتحدث عنك بما يسيء يعني قاعد يجيب في سيرتك يسيء إليك أمام مش بس مش واحد ده مجموعة من الأشخاص وهو لا يعلم أنك تستمع إلى الحوار من خمس دقايق وكان نفس الصديق ده القريب منك وإلى قلبك يتحدث إليك بكلام لطيف جميل وأنت تشعر بالأذى والخيانة نتيجة للموقف هتعمل إيه في اللحظة دي؟ ايه الافكار اللي هتيجي على دماغك ردود الافعال حطيها يا ام جارتك جارتك اللي بتحبيها وبتعزيها وبتيجي تفطر معاك وبتتغدى وبتخرجوا مع بعض وتروحي مره كده وانت معديه باب المعرفش ايه موارب سمعت وهي بتتكلم مع مجموعه من الجيران عليكي باسلوب وحش ومن خمس دقايق قبلها كانت بتتكلم معاك انت ما حصلتيش انت اخت انت طيبه انت انت انت اللي علمتيني انت كذا انت يا اي اب وانت في شغلك بتعدي على مكتب الأستاذ أحمد وأحمد ده من أخص خصوصيات الصداقة بينك وبينه فإذا بالراجل بيتكلم عليك بأسلوب في منتهى السوء وما يعرفش انك بتسمعه وفي نفس الوقت الراجل ده كان بيتكلم عليك بالخير قدامك من شوية بالقطع هتتأذى بالقطع هتشعر بقدر من الخيانة ايه الخيارات اللي قدامي ايه اللي ممكن يحصل في ناس بتعمل ايه في ناس على طول تروح لصاحبها ده وتديله علقه سخنه وتديله كلمتين في العضل وفي واحد يقول لك اه الدنيا شفت الخيانه مفيش امان ويبتدي يخش في حاله من الحزن تالت واحد يقول لك ايه والله انا قطع علاقتي معاه بقى ده راجل كذاب الرابع يقول لك انا حقيقي وداوني بالتي كانت هي الداء وهو مش كلم عليها هتكلم عليه دي خيارات أربعة لأي بني آدم أسلوبه ردود أفعال للي بيحصل له فلو قطعت علاقتك بجارتك ولو قعدت تكدبيها ولو انفصلت عنها وبعدتي فانت مستجيبه هتعلمي اولادكم دايما ان هم يبقوا ردود افعال للمجتمع اللي عايشين فيه لكن بقى تعالى بقى وكلها حاجات سبحان الله بيقوم بيها المبادر البني ادم اللي بي بي بيرتب تصرفاته واسلوبه وحياته زي ما هو عاوز واحد التاني بيتسامح ويعفو بيتعامل بالفضل والعفو التاني بهدى قوي وابتدي افكر في الاسباب اللي دعت الشخصية دي تتكلم عليا بالاسلوب ده في واحد بيتجاهل الامر ونديله فرصة تانية وتدرك تماما ان كل واحد له نقطة ضعف ودي نقطة ضعف الوحيدة في صديقي او صاحبي او غيره بكده نقدر نعلم اولادنا ازاي يبقوا مستجيبين وازاي يبقوا مبادرين والافضل ان اكون مبادرا المبادر هو دايما اللي بيقول لك انا هعمل تعال نشوف الخيارات في اي مشكله من المشاكل لازم في وسيله للحل انا مش هسمح ابدا لاي حد يفسد يومي بتصرف من التصرفات انا ممكن اعمل حاجه افضل وافضل وده مش افضل اداء بالنسبه لي المستجيب يقول لك ليس في الامكان ابدع مما كان اي حاجة بتحصل صغيرة بتبوظ له اليوم تماما يقول لك اه هحاول اعمل ما اقدرش اصل هي دي طريقتي في الحياة شفت ازاي الفرق ما بين الشخصيات المختلفة وموقف معين موجود دايما بنعلم اولادنا كلمة قالتها هيلين كيلر اعتقد كلنا عارفينها اللي عملت في وقت من الاوقات اللغة الخاصة بكفيفي البصر بحروف بارزة يشهد التاريخ بالكتب اللي موجودة دلوقتي حاليا ويرجع لها الفضل الست دي انتوا عارفين كانت محرومة من ايه الست دي كانت محرومة من ايه من السمع ومن كمان ايه ومن الرؤية وكمان من النطق انتوا عارفين بتقول اعطاني الله الكثير جدا من النعم يعني ربنا اداني كتير جدا وليس لدي وقت للتفكير فيما حرمني منه يعني ايه انا ما عنديش وقت اشوف بقى الاشكاليات الموجوده والمشاكل اللي موجوده وغيره وغيره وغيره دي نقاط اساسيه سريعه حبيت اقولها بشكل او باخر عشان نبتدي في قضيه الصراع الوهمي مع الابناء بنبتدي وبنقول ان التغيير في علاقه الاباء بالابناء بتحدث في المرحله دي وبنقول انه من الطبيعي جدا بل من المؤكد جدا ان لازم يحصل صراع ما بين الاباء والمراهقين لان ده امر طبيعي وبالتالي تغير طبيعه العلاقه لازم يحصل لها نوع من انواع التغيير في الفتره العمريه والسنيه دي قد يكون صراع ايجابي فكري وذهني وسلوكي وغيره وقد يكون صراع سلبي وده اللي بيحصل في كتير من الاحيان ولازم نأكد على النقطة الثانية الحقيقة الثانية في قضية الصراع الوهمي مع الأبناء إن لازم لازم الاعتماد على الذات أمر مصيري في السن ده حتى لو ما بيعرفش يقول لك أنا عارف تيجي تقول له أي توجيه يقول لك أصل أنا عارف قبل ما تكمل الجملة مين اللي قالك اللي مش عارف أنا عارف الكلام ده كويس قوي ويشاور لك ويهز راسه وكأنه عارف الشيء اللي أنت عاوز تقوله يبقى أول نقطة إن الصراع بين الآباء والأبناء أمر طبيعي. تاني حاجة الاعتماد على الذات أمر مصيري. ودائما يسعى المراهقين للاعتماد على الذات وعلى الآباء أن يتفهموا عدة نقاط. وبص بقى افتح ودنك كده وابتدي لو معاك ورقة وقلم تكتب. لازم تفهم سيكولوجيا إن يظل الآباء أهم مؤثر في حياة أبنائهم. مهما قالوا على الانترنت ومهما قالوا على الفضائيات ومهما قالوا على الاصدقاء ومهما قالوا على اي ميديا في اي وقت من الاوقات الا ان الاباء هم اهم مؤثر في حياه اطفالهم عاطفيا وانسانيا وتوجيهيا على فكره. وعلى حسب التوجيه الاولي وعلى حسب الارشاد الاولي بيظل الاولاد على ولائهم لابائهم وامهاتهم في هذا المؤثر. ثاني نقطه يسعى الطفل ليصبح كبيرا في هذه المرحلة يعني بيبتدي عاوز يبقى كبير وأصعب موازنة حقيقية وتحسها كصراع داخلي ما بين انه يعتمد على نفسه وينفصل في افكاره واسلوبه وطريقته عن باباه ومامته والابقاء على علاقة الحب مع الاباء هو عاوز يحافظ على علاقته مع باباه انه يحبه ومامته انها تحبه وفي نفس الوقت عاوز يحس باستقلالية وبعد هيعملها ازاي هيعملها ازاي وانا مكبله بكل انواع التكبيل سواء في طريقة التعاملات او الاسلوب او الطريقة او التغيرات واي حاجة بتطرأ عليه عشان يبدي بها انه مختلف او انه يبتدي يعتمد على ذاته انا مش سامح بيها ودايما بلوح ان انا مش راضي ودايما بلوح ان انا مش موافق ودايما بلوح ببر الوالدين ودايما بلوح ان انا مش راضي عنك وخد بالك رضايا من رضا الرب وبالتالي الولد بيخش في داخل صراع ما بين رغبته انه يكبر وفي نفس الوقت عاوز يكبر بس بخساير فبيبتدي يوازن ما بين الاعتماد على الذات والابقاء على علاقه الحب والود اللي كانت موجوده في وقت من الاوقات وعاوز اقول لكم حاجه مفيش ابن ولا بنت مهما بلغ سوء سلوكهم الا انهم ما بيكونوش موافقين تماما على السلوكيات اللي ممكن تكون غير سوية مع آبائهم وأمهاتهم وفي كتير من الأحيان الكلمة دي بسمعها كل أسبوع مرتين وثلاثة وأربعة من السن ده بابا وماما هم اللي زقونا إن إحنا نعمل كده بابا وماما مصعبين عليا الحياة مش لأنهم مش موفرين لأنهم مش متفهمين إن أنا من المفترض إن يبقى لي دماغ جديدة بتفكير جديد بأسلوب جديد باهتمامات جديدة بطريقة جديدة للحياة بأصدقاء جداد بحياة مختلفة نفسي أرتبها من أول وجديد وهم رافضين ورفضهم ده بيبان في تكشيرة أو إن ماما ما بتقتش تحضرني زي الأول أو بابا ما بقاش يبتسم ويقعد معايا زي الأول وبالتالي أنا من جوايا في داخل صراع زهقت منه لأن من المفترض إن بابا وماما يفهموا النقطة دي لازم نفهم النقطة اللي بعدها سعي البالغين في الاعتماد على الذات يصبح مشكلة حقيقية عندما ينظر إليها أو ينظر إليها من الآباء على أنه صراع للسيطرة هي القضية قضية عند طب أنت كبير وفاهم ومستوعب المفترض أن المرحلة اللي بيمر بيها ابنك لأنك لو فاكر أيام ما كنت لسه صغير وبتكبر قول أي أم وأي أب كله يقول لك إيه مين قال كده ده الجيل ده مفيش زيه إحنا كنا في وقت من الأوقات نقدر نقول لوالدنا لأ أو آه ده احنا كنا بيقول لنا يمين يمين شمال شمال ده والدي كان بياكل الاول واحنا بعديه هو حد كان ممكن يقعد قبل ابوه يا اخوانا لسه عالق في ذهني كلمة سيدنا علي بن ابي طالب ربوا ابناءكم على اخلاق غير اخلاقكم فانهم مخلوقون لزمان غير زمانكم المعطيات اختلفت والاوضاع اختلفت ولعل ابني اما يكون صاحب راي ويبرزه وانا ابتدي احاول احاول ان انا اوضح له الصح من الغلط بطريقه معينه ابعد شويه عن طريقه الصراع اللي احنا بنتكلم عليها لان في كتير من الاحيان بتصبح مشكله حقيقيه عندما ينظر اليها من الاباء على انه صراع للسيطره او من الابناء كمان لأن الأبناء هيحس أنهم مسيطر عليهم وفكركم بقوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن لازم يبقى في رفق الرفق ما كان في أمر إلا زانه وما نزع من أمر إلا شانه فخد بالك من هذه النقطة اللي موجودة انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي في غزوة أحد تعال شوف الصحابي رافع بن خديج وسمرة بن جندب رافع بن خديج شاب صغير عنده 14 15 سنة يا أخي ربي على معالي الأمور ربي على أهداف واضحة جه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول بيرد يقول له لا يا رسول الله انتظر انتظر يا رسول الله يعني بيقول للرسول انتظر يعني بيقول للرسول لو سمحت بيقول للرسول اسمعني بيقول للرسول من حقي بيقول للرسول أنا بختار حياتي والرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم من صغر سنه والرسول في ذلك الموقع موقع حربية وقتال وطعان يعني موقف في منتهى الحساسية العامة أمر وطاعة بينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإجابة رافع فقال والله إني لأرماهم سهما أنت جربتني شفت إمكانياتي يا رسول الله قبل ما تردني شوف شوف الحوار ما بين الرسول النبي المربي وما بين شاب عنده 15 سنة يعني بيقول له ايه وكأنه يعني يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إني لأرماهم سهما يا رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصدق ولم يكذب قال انظروا إليه فأثبت حسن جدارته فاستولى على ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الموقف بيتكرر سمرة بن جندب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأسرع رافعا إذا كنت أجازت فأنا أسرعه فصرع رافعا فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي أنا لما بتكلم على النقطة دي نقطة في غاية الأهمية وغاية الإيه؟ الخطورة يبقى أول حاجة الصراع لابد وأن يحدث كأمر طبيعي موجود النقطة الثانية الاعتماد على الذات أمر مصيري للأبناء لابد وأن أضع في ذهني النقطة الثالثة تحت عنوان الصراع للسيطرة أخوانا أنا أفتكر ان اي حد من اللي بيسمعوا عندهم ابناء في سن المراهقه او بيعدوا اولاد لهذا السن ان احنا كنا في وقت من الاوقات اما اولادنا كانوا اطفال صغار كنا نسيطر ونحدد كل اختياراتهم في كل شيء اكل شرب ملبس منام استيقاظ حتى دخول الحمام يا اخي كنا احنا اللي بنتحكم يروحوا ويجوا من يحيط من يوجه يتفرجوا على ايه يلعبوا مين انهي لعبه تتجاب وانهي لبس يتجاب وانهي وانهي وانهي كنا نخطط كل شيء كانوا تحت السيطره الكامله واما بداوا يكبروا احسوا بانهم لم يصلوا لمرحله النضج من غير ان يمتلكوا زمام امورهم انا كبرت لازم اتولى مسؤوليات لازم اقود نفسي لازم اتعلم ازاي اقود نفسي ودي مهمة كل أب وكل أم إنهم لابد وأن يعلموا أبنائهم كيف يقودوا أنفسهم احنا بنقول دايما اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يبقى العملية محتاجة منا فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يعني في صراع داخلي ما بين الخير والشر ولا بد وأن أعطي زماما أمري للأبناء ولا أكون مصادرا لآرائهم ولا أكون مصادرا لما يحبون وما يكرهون وبالتالي لابد وأن يكون هناك إحساس بالمسؤولية بأنه ما دام كبر يبقى لازم يتولى مسؤوليات نفسه وزمامها وبالتالي الأولاد مباشرة بيبتدوا يتصرفوا على هذا الأمر هذا السعي بالنسبة لأبنائنا بيعتبر مجازفة حقيقية لإحساسهم باحتمالية فقد أهم شيء في حياتهم ألا وهو حب آبائهم لهم في المقابل هنلاقي يحس الآباء برفض وشدة وقلق على أبنائهم الصغار لقيامهم باعتمادهم على أنفسهم يبتدي الأب يحس بأن الزمام بيفلت وده إحساس غير طبيعي هذا التغيير يولد قدرا من التوتر لأن كل واحد من الطرفين يهتم كثيرا بالطرف الآخر يعني المشكلة قائمة في أسرة بتهتم أطرافها ببعض وهي دي الإشكالية وإن في عامل عاطفي موجود في الأمور ولكن طرف عاوز يعتمد على ذاته وبالتالي بيقلص من مهام طرف وطرف آخر بيرفض تقليص مهامه والاهتمامات المختلفة ليه أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته